لو مرت عليك اوقات وحاسس نفسك اكثر غضب اكثر سلبيه درجه عاليه من اللامبالاه والجمود يمكن عدم تركيز عزله في العلاقات الاجتماعيه فانت غالبا تمر بما يسمى الانهاك والاحتراق النفسي او بالانجليزي ال burnout فهل من حل ومخرج من كلمه الله للرد على هذا السؤال واسئله اخرى معنا بالاستوديو وضيف الحلقه الدكتور الجراح وخادم الانجيل الاخ باسم اندريا اهلا وسهلا دكتور باسم اهلا بيك اسيس اشرف ربي يباركك مبسوطين وفرحانين تكون معنا اليوم آه، بالحلقه الله يباركك شكرا برنامج نقطه صراحه واحنا حابين نحكي بصراحه اليوم حقيقي وانا يعني- انا يعني متعود فيك الصراحه بصراحه ربي يباركك شكرا هو حقيقي آه، دكتور باسم آه، موضوع مهم جدا آه، وبيسبب بنسميه بالعربي الانهاك او الاحتراق النفسي النفس أيوة.
او ال burnout بالاول يا ريت تتعرف للمشاهدين ما هو تعريفك لمصطلح الانهاك او الاحتراق النفسي
اللي انا فاهمه يعني يعني نفسيا وطبيا انه الاحتراق النفسي ده حاله من الاستهلاك النفسي او العاطفي او العقلي او حتى الجسدي مم.
بيجي انه آه، في ضغوط مستمره واكتر من الطاقه المتجدده عندي يعني الانسان عنده طاقه متجدده وطاقه مستهلكه اذا المستهلك اكتر من الطاقه المتجدده جوايا انا هبتدي اتحرق مم.
نفسيا جسديا عاطفيا آه، عقليا كل شيء كل شيء آه.
صح صح يعني بوحده من الاحصائيات آه، اخ باسم يقال انه كنت بقرا 37% من الرجال العاملين و45% من السيدات يعانون بما يسمى الانهاك او الاحتراق النفسي و- و- ومؤخرا اصبح لها حتى مصطلح بالطب يسمى متلازمه الاحتراق النفسي او burnout syndrome آه.
فالحقيقه موضوع شائع جدا يعني ممكن في ناس اليوم حاسس تعبان حاسس منهك حاسس ضعيف آه، شو مالك شنو مشكلتك يقول لك تعبان حاسس بفشل حاسس بخيبه مش حابب اطلع مش حابب اروح مش حابب اجي مش حاب اجي خدمتي تعبانه بالكنيسه او علاقاتي او منفعل جدا تلاقيه منفعل جدا عصبي.
لاي اي اي كلمه تخليه منفعل وصوته عالي لان هو بيحترق خلاص واحد هو استنزف بيحترق هو استنزف.
استنزف استهلك استهلك يعني زي ما البنايات بتحرق والمباني بتحرق الانسان ممكن يحرق نفسيا آه، بالظبط فبتلاقيه مثلا بيمر بكل هاي الاعراض بس هو مش عارف شو مالك تعبان متضايق آه لكن هاليوم الطب وحضرتك طبيب وجراح واخصائي يعني يا ريت تحكي لنا الطب عرف هالشيء يا ريت تحكي لنا ما اسباب متلازمه الانهاك او الاحتراق النفسي حاضر بس آه، الاول عايز ادي لك تشبيه تفضل عارف الرب لما اتكلم قال لك آه، لا يدعون سراجا ويدعونه تحت المي... ولا اخره يا ايه السراج ده؟ السراج ده اناء كده حتى العذارى الحاكمات والعذارى الجاهلات كان عندهم آه كل مصابيح.
واحده مصابيح اه هو السراج ده المصباح ده بيبقى فيه م- م- ماده هي اللي تحت... اللي تحترق علشان تضيء تضيع صح؟ يعني كان في زيت مهم.
واحنا عندنا في مصر زمان كان في آه، برضه موقد كده يحطوا له جاز مهم.
وفي فتيله صح الفتيله تاخد من الزيت وانت بتولع الفتيله بس الفتيله مش بتتحرق صح؟
صح ايه اللي بيتحرق؟ اللي بيتحرق الزيت.
الزيت طيب لو الزيت خلص تحترق الفتيله وولع انت في الفتيله تحترق.
الفتيله بتحترق مم.
هو ده يعني آه، ابسط حاجه ح- من, من واقع الحياه من واقع الحياه يعني.
آه. شكرا فواحد مستهلك في الشغل مهم.
مستهلك مستعبد للشغل يعني زي ما قال الكتاب باطلا هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين آكلين خبز الأتعاب يصحى الساعة خمسة الفجر ويشتغل أوفر تايم ويشتغل هنا ويشتغل هنا ويشتغل هنا ويروح البيت ده عنده طاقة متجددة خلاص ده استهلك صح فده م- يعني اكتر حاجه بت بتعمل احتراق النفس دي الشغل مهم.
عندك في الامور الروحيه احنا كخدام ممكن نحترق يعني ممكن الخدمه مرات آه، شوف يعني مش بس آه، آه، يعني شغل في العالم حتى الشغل بتاع الرب شغل ب- بتاع الرب وعشان احنا خدام ونفهم الحكايه دي كويس احنا بنقعد مع الرب بناخد زيت صح صح تمام.
بناخد طاقه حبيت انا هذا المثال بصراحه اه بناخد زيت جميل.
يقول لك حتى الخادم ده متزيت صح متبارك ليه متبارك عشان مش بيحترق نفسيا يا.
ومش بيحترق آه، عاطفيا ولا ولا ذهنيا قاعد مع الرب انا باخد من الرب قوه هي دي الطاقه المتجدده صح وبعدين انا بقى بقى بخدم دي الطاقه المستهلكه مهم.
لو الخادم قبل كل خدمه و... و...
السفريه و...
وكل سفريه وكل وبرنامج.
مؤتمر وكل برنامج وكل نهضه مم.
وفي اليوم ست... خمس ست خدمات من هنا لهنا لهنا لهنا ومفيش في المقابل جلسه مع الرب جلسه مع الرب عشان اتملي زيت انا هحترق يحترق صح انا هحترق وزي ما بالظبط لو واحد شغال وعايز يعمل كل الشغل لو عايز دكتور عايز يعمل كل الشغل وكل العمليات ومفيش اي حد بيساعده و... و... والشغل كل ما لو م- ما بيزيد هو هيحترق هيحترق هيحترق هيحصل له احتراق نفسي وبالتالي مفيش اي طاقه لاسرته يعني شوف الخطوره يا.
شوف الخطوره واحد بيقول لك ايه يا عم يا هدي نفسك شويه اعصابك يا عم يا عم انت كده هتو- هتولع في نفسك يقول لك عشان الولاد مم.
يا سيدي الولاد ومراتك عايزينك انت وهو هو- يعني هو بيشتغل للاولاد وبيجيب لهم ولزوجته سو ما في عنده وقت يقعد مع الاولاد صح؟
ي- يبقى هو عمل للولاد وما عملش الولاد مم. مم.
آه جاب لهم آه، افضل بيت بس البيت مش آه، مش مبنى و...
صح.
وحمام سباحه و...
صح و... واجمل عفشه جبت لمراتي آه، افخم عربيه وجبت لها يعني آه، هي عايزه ايه يقول لك هي عايزه ايه ده كل اللي بتطلبه انا بجيبه لها هي عايزاك انت مهم.
يقول صح.
لك طب انا اعمل ايه شغل شغل شغل تفتكر حضرتك آه شعب الرب بني اسرائيل لما كانوا في ارض مصر عبيد صح وجه موسى قال لفرعون ربنا بيقول لك اطلق شعبي ليعبدوا ليعبدني في البريه عارف اول حيله عملها فرعون عشان يستبقي الشعب عبيد عنده سخرهم ما هو كانوا بالأشغال.
اه يعني.
بس اول حاجه كتر عليهم الشغل كثر عليهم الشغل يا.
اه هو كان آه، كانوا المصريين آه، يدوهم التبن اللي هو الاشير يعني المط- المطحون ده وياخدوا منهم اخر اليوم عدد معين من آه، قوالب الطوب يس اللبن اه ففرعون قال ايه؟ قال ما تدهمش تبن طب المطلوب نفس كميه الطوب مم.
يبقى يبقى يجولوا في ارض مصر يجيبوا بيلموا قش السبن هم.
الاول يجيبوا القش ويصحنوه مم.
يعملوه تبن وبعد كده يبتدوا سووا يسووه مع الطين ويعملوا الطوب يبقى كانوا يصحوا الساعة 9 ومثلا ويسلموا كمية الطوب مثلا مثلا الساعة الساعة 5 انطروا يعملوا ايه؟
يصحوا خمسة ويروحوا تسعة ويروحوا 9 يس عشان ما يفكروش في الحرية خلاص هو مستنزف هو كل اللي بيفكر فيه وهذا اللي بيصير بواقع الحال يعني اه ك- في حالة الشعب القديم كل اللي بيفكر فيه القش والتبن وال- والطوب وال... تجي هاليوم انت كل اللي بتفكر فيه الانشورنس والضمان الاجتماعي والسيارة وال... والأجور المدارس والأقساط ويقول لك عايز تغير البيت بص ع- هنا في امريكا آه، آه.
عايز تغير البيت غير البيت هات آه.
اكبر منه صح بس الشغل بس اكتر بتدفع الثمن انت بس الشغل اكتر اتحرق آه.
اتحرق يا.
اتحرق اتحرق والبيت نفسه كاسره ينهار وينقسم دكتور باسم ويسقط آه.
بيأثر يعني بيأثر على على الشخص نفسه مثل ما تفضلت بيأثر على علاقته ك... كزوج أو كزوجة بيأثر على علاقته كأولاد كعائلة وبالأخير بيأثر على خدمتي بالكنيسة يعني لما أنا بفشل و- وبسقط وحاسس بتعب يعني ودوامة مفرعة يعني هو فيشس سايكل واحد بيستهلك سواء جسديا في شغله او يا جماعه روحيا في خدمته ما هو يبتدي جسديا صح يعني تعبان بعدين نفسيته تتاثر ابليس بيسلبه الفرح والسلام و... لانه م- ما في عنده وقت يقعد مع الرب يعني وبالاخير بتلاقيه بينعكس روحيا بالضبط.
الانسان عباره عن جسد ونفس وروح ولما الجسد يستهلك والنفس تستهلك علاقتي مع الرب راح تكون تستهلك يعني صحيح ف... فبالنتيجه انا بطلع خسران كل شيء يعني آه برضو بلاحظ احيان كتيره اسيس اشرف من الناحيه الروحيه انه آه الكتاب يجب ان لا نرتقي فوق ما ينبغي ينبغي أن نرتقي.
بل نرتقي للتعاقل تعقل يعني النهارده آه، افرض انا بصيت لخادم مشهور مهم.
وعايز ابقى زيه من حيث الخدمه ومن حيث الاستخدام آه.
من الرب يعني ف... فانا عايز ابقى زيه بس يمكن ربنا مديني خدمه م- مثلا اصغر منه او وزنه مختلف أو وزنه مختلفه لان عايز ابقى زيه يعني عايز آه، آه، تقليد المشاهير او تقليد حتى رجال الله المستخدمين صح فانا بعمل ايه عايز ابذل طاقه وفي خدمه مش خدمتي مهم. صح يعني يمكن انا مثلا ربنا مديني خدمه ال- آه، يعني للعمل الفردي
وانت عايز خدمه من بقى وانا عايز ابقى ف يا يا اجري يمين واجري شمال وعايز أم، اجمع حواليا مؤيدين وعايز فبتحرق فبتحرك يس.
آه.
يعني استخدام الخاطئ لمواهبك وامكانياتك حتى على مستوى الخدمه آه، اللي بيعطيك اياها الروح القدس آه، دكتور باسم هل من امثله بالكتاب المقدس ل- لاناس او رجال الله مروا بهذا ممكن نتعلم من اخطائهم
في الحقيقه وا- واحد كان هيتحرق بس آه، يعني نشكر لحق.
ربنا حماه لحقه حماه لحقك اه ح- حلوه حماه لحقه ما ما دي بتصير كثير هاي صح
حماه- غالبا حماه بيحرقوا احنا لكن فقط حماته لل- للمزح يعني ايوه آه، فموسى مم.
كان بيقضي للشعب فحمى موسى اللي هو يسرون راح يزوره لقيه قاعد من الصبح لليل هي خدمه شو حضرتك يعني مش بس سفر الخروج اصحاح بالظبط اصح 18 18 اه, آه لقيه بيقضي للشعب من الصبح لغايه بالليل كل واحد عنده مشكلة صغيرة وكبيرة يجي لموسى ويحكي له الحكاية وموسى يعمل ايه قال يقول له المشورة ويقول له ال- آه، الحل يعني قال له ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده ده انت كده تقع انت كده هتتحرق بمعنى آه، يعني آه، يعني استنزف.
اه خلاص.
هتستنفذ آه.
انت والشعب اللي معاك قالوا طب انا اعمل ايه ناس عندهم مشاكل وانا هنا المسؤول قالوا لا انت تختار ناس عندهم كفاءة يبغضوا الرشوة ناس محترمين تقيمهم آه، رؤساء مئات رؤساء خمسين رؤساء عشرات ياخدوا هم في للشعب.
المسائل الص- آه، الصغيرة وبعدين المشاكل الكبيرة يجيبوها لك مم.
ونشكر ربنا انه موسى برضو يعني سمع احنا النصيحة بنسميه التفويض آه.
او ديليجيشن بالانجليزي ف...
بالضبط.
يعني مش لازم انا كخادم آه، مش لازم انا بسوي كل شيء صح ما انت مثلا حضرتك ربنا يعني آه، صقلك و- وكلفك بخدمه آه، رعايه الكنيسه هل ينفع يا قسيس انك انت تبقى خادم مدارس الاحد وانت خادم الشباب وانت مسؤول الصندوق وانت مسؤول العائلات ومسؤول اجتماع الاخوات هتتحرق طبعا في مسؤولين وانت حضرتك كراعي كناظر انت بتنسق وبتشوف في مشكله انت بتحلها لكن انت بتثق في الناس دول وطبعا الناس دول يتم اختيارهم ب... ب...
مشهود لهم اه مشهود لهم وكده يا.
وبيشيلوا الخدمه وانت مطمئن ولو في مشكله بيرجعوا لك طيب آه، دكتور باسم من اجل الوقت يعني سؤال مهم جدا آه، أي.
احنا عرفنا واحنا اعطينا امثله من الكتاب المقدس شرحناها حتى من وجهه النظر ال- الطبيه آه، او النفسيه خلينا نحكي لكن السؤال كيف نتجنب الاحتراق النفسي يعني احنا في لب الموضوع لو ناس اليوم مشاهدين بيسمعونا وممكن هو في طريقه للاحتراق او هو خلاص يعني جاب اخره give up كيف نتجنب الاحتراق النفسي لو احنا قلنا مثلا السبب الشغل الكتير لا تتعب لكي تصير غنيا طبعا انا مش بقول يبقى كسلان نكتفي بما عندنا كونوا مكتفين بما عندكم لانه قال لا احملك ولا ولا اتركك أتركك.
حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فلا اخاف ماذا يصنع بي إنسان الرب راعي فلا يعوزني شيء.
يعوزني طبعا انا ضد الكسل لحسن واحد ينام في البيت يقول عشان انا ما اتحرقش لا اشتغل يعطي حبيبه نوما يعني يعطي حبيبه وهو مرتاح صح مش لازم انا باطن لكم ان تبكروا القيام مؤخرين الجلوس اكلين خبز لا، ما اصحاش الساعه 5 واقبل كل شغ- شغلانه واعمل كل حاجه بنفسي عشان اصير غنيا لا اذا الاكتفاء ومعرفه قدراتي وامكانياتي دي حاجه صح من الناحيه الروحيه زي ما قلنا لازم يكون في قعده مع الرب عشان اخدم الرب عشان اعطي مم.
لازم اتملي اخلص مثل الزيت آه.
مثل الزيت حبيت مثل الزيت آه.
okay.
و- وبرضه لو هقول حاجه تاني برضه من ضمن ال- ال- ال- الحاجات اللي بتحرق الواحد ف- فشل عاطفي عشان كده انا بقى احذر الشباب والشابات خصوصا البنات خصوصا يا قسيس بلاش تدي العنان لعواطفك ومشاعرك لاي حد ويكون بعد كده مش بحسب فكر الله ويحصل فشل عاطفي فبيحصل حب دون ان احب صح.
وبالتالي استهلك ما هو شايف صح ال- ال- او تدخل بعلاقه غلط ما هي يعني دي.
ممكن الطرف الثاني عباره عن بياخذ بس بياخد بس يعني علاقه من طرف واحد حب من طرف ما هو ده اسمه فشل عاطفي صح فشل عاطفي فانا بحب ادي طاقه مستهلكه ومش بتحب ما فيش طاقه مجدده عشان كده يعني حذاري للبنات وخصوصا للبنات لانه بيضحك عليهم بكلمه صح لا خلي بالك من مشاعرك وعواطفك وانت بتدخلي في علاقه عاطفيه شوفي وفكري بعقلك إذن وخدي تحكيم- تحكيم خدي عقل.
مشيئه او خدي مشيئه الرب قبل ما ت- يحصل لك حاجه اسمها الاستهلاك العاطفي طيب احنا تكلمنا عن الاكتفاء بمواهبي وبوقتي وبطاقاتي وبالامكانيه اللي الرب سامح لي اياها على المستوى المهني او الاكاديمي وعلى مستوى الخدمه ايضا وتكلمنا الجلوس في محضر الرب والامتلاء بالروح القدس حتى ممكن انا اعطي وحكينا على تحكيم العقل قبل ما بدخل بعلاقه سواء علاقه عاطفيه غالبا عاطفيه او حتى صداقه او او بشغل انا مش قده يعني وحكينا عن م- مفهوم التفويض يعني حكينا اربع نقاط انه لازم نفوض في ناس حابه تعمل كل شيء لانه آه، ما بيسووها كويس مثلي وبالاخير ما ما بيدوا مجال انه الناس تتعلم وانا بحترق وهم قاعدين من من غير شيء يعني أيوة.
كلمة أخيرة آه، دكتور باسم إذا حابب توجه كلمة لل- للمشاهد آه، يعني إحنا حكينا على الحل من كلمة الله لكن كلمة مشجعة للمشاهد اليوم
يعني اقول له انه العلاقه مع الرب هي اكتر آه، شيء يعطيك طاقه مهم. آمين صدقني صدقني مش بس في الخدمه صدقني حتى في الاعمال الزمنيه بيديلك حكمه بيديلك بيديلك بصيره بيديلك حسن اختيار فالعلاقه مع الرب هي كل شيء آمين بدوني لا تقدرون أن أن تفعلوا تع- أن أن- أن تفعلوا شيئا مش حتى بدوني لا تقدرون أن تخدموا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء إحنا من غيرك يا رب ولا ما شيء.
نقدرش نعمل ولا شيء امين ربي يباركك يعني انا بشكرك من اجل صراحتك احنا في برنامج نقطه صراحه ونحط النقط على الحروف ونصلي آه، انه الرب يستخدم كل كلمه حضرتك آه، تكلمت وتفضلت بها اعزائي المشاهدين صلاتي هاليوم لو انت بتمس او بتحس او بتمر آه، بسلبيه او آه، ح- حاله من اللامبالاه عدم تركيز عزله في العلاقات الاجتماعيه بتحترق نفسيا burnout هناك حل من كلمة الله وفي شخص الله وفي شخص الروح القدس أترجاك لا تترك نفسك لكن النقاط اللي حكيناهم اليوم اتمسك فيهم واتمسك بكلمة الله والخلوة الشخصية والصلاة وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج نقطة صراحة الرب يسوع يبارك حياتكم